عايزين نتكلم النهاردة على علاقتنا بربنا العلاقة بالله فيها أشياء كثيرة يمكن أن تنمو خطوة خطوة في عناصر متعددة أول حاجة يبدأ بها الإنسان هو أنه يعرف ربنا ومعرفة الله ليست بالموضوع الهين إنما هي موضوع طويل لو قدرنا نتكلم عليه بالتفصيل هنتكلم وبعدين الانسان لما يعرف الله يدخل في العشرة مع الله وموضوع العشرة مع الله ايضا موضوع طويل وفي العشرة مع الله يشعر بثقل خطاياه فيدخل في مخافة الله وبيقول الكتاب بدء الحكمة مخافة الله ثم يتطور الانسان شيئا فشيئا الى ان يصل الى محبه الله وحينما يصل الى المحبه الكامله تزول المخافه ويبقى الحب وحده وفي العشره مع الله وفي محبه الله يدخل الانسان في اختبارات روحية كثيرة وهذه الاختبارات تزيد معرفة بالله أكثر فأكثر وهكذا ينمو شيئا فشيئا في معرفة الله إلى غير نهاية في كل يوم من الأيام ياخذ شيئا جديدا عن الله ما كان يعرفه من قبل وفي كل يوم يتفتح قلبه لمعلومات عن الله لم يكن يعرفها وفي كل يوم يختبر صفات جديده من صفات الله ربما كان يعرف مجرد عنوانها من الكتب لكن ما كانش داخل في اعماقها وكل ما يعرف الله اكثر يلتصق بالله اكثر وكل ما يلتصق بالله اكثر يذوق الله اكثر وكل ما يذوق الله يحب الله اكثر الى ان ياتي وقت لا يستطيع قلبه الصغير أن يحتمل المعرفة الإلهية ولا أن يحتمل الحب الإلهي فيصرخ لله ويقول كفانا كفانا مش قادر يا رب أحتمل أكثر من كده مش قادر يحتمل الحب الكبير ولا العاطفة الكبيرة ولا ال... الكشف الكبير اللي ربنا بيكشفه ليه الله يعلن له ذاته ويكشف له صفاته ويذيق من حلاوته ومن من محبته ويصر الانسان انه بدا يعرف ربنا ويتندم على الايام القديمه اللي ما كانش يعرف فيها معرفه كفايه ويجد ان معرفه ربنا بالنسبه له هي خبزه وطعامه واكله وشرابه وانه بيتغذى بيها وبينمو بيها زي ما قال بولس الرسول لاعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه لكي يعرف ربنا وبيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة المسيح لأعرفه وأوجد فيه لأعرفه وإيه وأوجد فيه في الحقيقة إن معرفة ربنا ليست بالأمر الهين وليست بالأمر السهل وكثير كثيرون يظنون انهم يعرفوا ربنا وفي الحقيقة ربما ما يعرفوش عنه حاجة ربما ما يعرفوش عنه حاجة ربما معرفتهم مجرد معرفة عقلية ليست معرفة المذاقة وليست معرفة العشرة وليست معرفة الصداقة وليست معرفة الحب وليست معرفة الثبوت المتبادل اثبتوا في وأنا فيكم وليست معرفة الخبرة العملية التي يدخل فيها الإنسان في طريق الله في ناس يعرفوا ربنا معرفة سطحية معرفة من الكتب معرفة من مجرد قانون الإيمان معرفة من علم اللاهوت معرفة من الكتاب المقدس وفي ناس دخلوا إلى العمق الى عمق قلب الله واحسوا من هو الله وهؤلاء الذين عرفوه باعوا العالم كله من اجله زي ما قال بولس خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه من اجل فضل معرفه المسيح ربي لاعرفه واوجد فيه خسر كل الاشياء لكي يعرف ربنا في ناس معرفتهم بربنا معرفة عقلية بل الشيطان نفسه يعرف ربنا معرفة عقلية والكتاب بيقول الشياطين يؤمنون ويخشعرون في معرفة عقلية لكن لسه ما عرفش ربنا المعرفة الكافية ما عرفوش المعرفة الاختبارية ما دخلش معاه في علاقة ما دخلش معاه في عشرة ما دخلش معاه في علاقة ما دخلش معاه في عشرة هذه المعرفة بالله تبدأ على الأرض وتستمر في الأبدية بولس الرسول بيقول نحن نعلم بعض المعرفة لكن حينئذ سنعرفه وجها لوجه صدقوني عبارة نعرفه وجها لوجه الواحد يقف قصادها وينزهد معناها ايه يا رب كيف سنعرفه وجها لوجه ما معنى ان الله يكشف ذاته للناس وما هي ذات الله وكيف نعرفها وكيف يتاح للانسان المحدود ان يعرف الله غير المحدود وكيف يلم به ولم يلم به ربنا يكشف لنا شيئا من جماله فنبهر ولا نستطيع أن نحتمل ونقول له جيد يا رب أن نكون ها هنا ونصنع ثلاث مظال ونقعد معاك على طول وجايز يكشف لنا أكثر فنصاب بالدهش نبقى واقفين كده مبهورين مش عارفين اللي قصادنا ده ايه واحد يقول لك اشرح لي ايه اللي عرفته تقول له مش عارف مش قادر شيء لا ينطق به ولا يسوغ لانسان ان يتكلم عنه تصور لما تعيش في الأبدية في النعيم الأبدي ويبتدي ربنا يكشف ليك ذاته وتتمتع بحلاوة ربنا وبجمال ربنا وبمذاقة ربنا وبالثبات في ربنا وبالاتحاد بربنا تقول أنا مش في دنيا أنا في- في عالم آخر يقول لك اوصفوا لي العالم تقول مش عارف هذا ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر فعلا كل اللي بيشرح لك النعيم الابدي بطرق بشريه او نعيم بيتخيله باسلوبه البشري ده بيقول لك على اشياء خطرت على قلب بشر لكن في الابديه ما لم يخطر على قلب بشر ايه هو هو معرفه الله هو معرفة ربنا هل انت بتعرف الله الرسول بيقول عبارة عجيبة جدا بيقول اختبروا انفسكم هل انتم حقا في الايمان اختبروا انفسكم هل انتم حقا في الايمان ولا لسه ما دخلتوش فيه دخلتوا في معرفة ربنا ولا لسه ما دخلتوش دقتوا ربنا ولا ما دقتهوش عاشرتوا ربنا ولا ما عاشرتهوش في معرفة تدريجية الإنسان يبتدي يتدرج في معرفة الله وبالوقت ياخد كل يوم حاجة من الحاجات ومتى يعرف الله الكتاب بيقول او المسيح نفسه بيقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته هذه هي الحياة الأبدية كل يوم من الأيام تبتدي تعرف والأبدية كلها لا تتسع للمعرفة فهذه هي الحياة الأبدية آباؤنا القديسون دخلوا في معرفة الله بعض الشيء نتيجة عشرتهم مع ربنا واللي دخل في معرفة الله يملكه الحب ويملكه الذهول وما بيقدرش يعبر ويشعر بان في حياة اخرى دخل فيها غير حياته العادية انت بتعيش في الحياة العادية ولا بتعيش في حياة اخرى غير هذه الحياة هي حياة معرفة الله ده سؤال كلمة ذوقوا وانظروا جربتها ولا ما جربتهاش ده سؤال تاني كلمة عشرة ربنا جربتها ولا انت لس- لسه في عبادة الله وفي العبودية لله وفي مجرد الطاعة لله لكن العشرة مع الله لسه ما جربتهاش حكاية الثبات في الله انت دخلت فيها ولا ما دخلتش وما معنى الثبات في الله وكيف يكون كيف يكون الله ثابت فيك وانت فيه ازاي تبقى في ربنا زي الغصن في الكرمة ازاي تبقى في ربنا زي العضو في الجسد ازاي تقول لأحيا لا أنا ولكن المسيح الذي يحيا في لأحيا لا أنا لكن المسيح يحيا في إزاي تخش في الموضوع ده إزاي لا تتكلم أنت وإنما ربنا يتكلم على لسانك إزاي ما تفكرش أنت وإنما زي ما قال بولس الرسول أما نحن فلنا فكر المسيح إزاي ازاي تقول لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح ازاي ليك الحياة هو المسيح ازاي حياتك تبقى المسيح بس ويقول لك المسيح انا هو الطريق والحق والحياة ازاي الحاجات دي في الحقيقة مواضيع طويلة وكل واحد من دول عايز الانسان يخش فيها على رواقه لكن احنا بنتكلم النهاردة عن عناوين ونسيب العناوين لتأملاتكم لغاية لما نخش فيها ابتدي على الاقل في عشرة ربنا ابتدي على الاقل في عشرة ربنا في عشرة ربنا انك انت تحيا مع الله ولا يمكن انك انت تحيا مع الله الا اذا عشت مع الحق وعشت مع البر وعشت مع القداسة والا مش ممكن تعيش مع الله لا يمكن انك انت تحيا مع النور والظلمة في وقت واحد اي شركة للنور مع الظلمة او للمسيح مع بلعام عايز تعيش مع ربنا يعني تعيش مع ربنا وحده مش معاه ومع اعدائه تبتدي تخش في عشرة ربنا عز- عشان تخش في عشرة ربنا لازم تتكلم مع ربنا ويتكلم ربنا معاك تدخل في مسألة الحديث مع الله والحديث مع الله لا أقصد به مجرد الصلاة إنما لذة الكلام مع ربنا في واحد أنت تحب تتكلم معاه تجد لذة تتكلم معاه في أي موضوع يقول لك عايز تكلمني في إيه تقول له في الحقيقة ما فيش شيء محدد أنا عايز أكلمك وبس في أي حاجة أكلمك المهم أتكلم معاك وأنت معايا وأوجد في حضرتك ونتكلم سوا في أي حاجة إن وصلت لهذا الشعور مع ربنا يبقى بدأت تخش في محبة ربنا من غير كده يبقى لسه الكلام مع الله دي تدريب تقدر تخش فيه قل انا عايز اجرب ازاي اجد لذة في الحديث مع ربنا وبعدين ثانيا تجرب الاعتماد على على الله تلقي على الرب كل همومك وهو يتولى امرك كثير من الناس لهم اولياء امور وكثير من الناس لهم مرشدون وكثير من الناس بيتكلوا على اخرين ولكن قليل من الناس اللي رامي حياته كلها على ربنا ربنا هو اللي بيتولى امره في الصغيره وفي الكبيره وبيعهد اليه بكل مسائله لا يعتمد على بشر ولا يعتمد على ذكائه الخاص ولا يعتمد على حكمه ولا يعتمد على سياسه انما يقول له يا رب انت الكل في الكل بالنسبه لي وانا تارك لك كل حاجه دي نقطه ثانيه ازاي انك انت تنتظر الرب باستمرار من محرس الصبح الى الليل ازاي تشتاق الى ربنا حتى وانت بتتكلم معاه تبقى مشتاق اليه حتى وانت بتقرا كلامه تبقى مشتاق اليه مش تشتاق اليه في الغياب عنه تشتاق اليه في الوجود معاه وتعيش في هذا الشوق باستمرار جعان لربنا عطشان لربنا مش قادر تستغني عن ربنا يملى ربنا كل قلبك ازاي تدخل في الاكتفاء بالله كتير من الناس جربوا العشرة مع الله لكن ما جربوش الاكتفاء بالله يعني ايه الاكتفاء بالله يعني ربنا يملى حياتك ويملى قلبك ويملى فكرك ويملى عاطفتك ويملى حبك وما تحتاجش لحد جنبه يكمل لك حياتك مش محتاج دي برضه عمل طويل احنا في حياتنا بنحتاج لناس نتسلى معاهم وناس نتكلم معاهم ونزهق لو قعدنا وحدينا وعايزين نتكلم مع فلان ومع فلانة ونزور فلان وفلانة وما نقدرش نشعر بالاكتفاء بربنا ربنا مش مالي حياتنا لكن داوود النبي بيقول الرب لي راعي فلا يعوزني شيء انا مش شاعر ان انا معتاز الى شيء الى جواره مين اللي دخل في الحكاية دي وشعر بالاكتفاء بربنا وقال له من اول معرفتك يا رب اصبحت مش عايز اعرف حاجة تاني واول معرفتك يا رب مش محتاج لحد تاني ولا لشيء تاني وانت بتملى حياتي وانت الكل في الكل لسه بدري امتى القلب مش يدخل فيه ربنا يملاه ربنا وامتى القلب ما يحتاجش لحد تاني غير ربنا ربما الحكايه دي جربوها ابائنا المتوحدين وابائنا السواح اللي فيهم كان بيعيش زي الانبقراس ستين سنه من الزمان لا يرى وجه انسان او زي الانبابولا تمانين سنه من الزمان لا يرى وجه انسان او زي انبا سمعان القلاع او غيره خمسين سنة من الزمان لا يرى وجه انسان ومبسوط ويشعر انه لا ينقصه شيء اللي داقوا ربنا على الارض هم اللي هيتمتعوا بربنا في السماء اما اللي ما داقوش ربنا على الارض لم يذوقوا الله على الارض اخشى لما يطلعوا فوق ربنا يقول لهم لا اعرفكم ما كانش في بيني وبينكم معرفة قبل كده ولهذا يقول القديسون ان مذاقة الملكوت تبدأ على الارض وتكمل في السماء لازم تدوق الملكوت هنا وتكمل هناك لازم تدوق ربنا هنا وتستحل الحياة مع ربنا هنا وتشعر بسعادة في العلاقة مع ربنا هنا علشان تكمل هناك لكن اللي ما عرفش ربنا هنا وما دقوش هنا هيجد الحياة الأخرى حياة غريبة عليه هو نفسه ما يفهمهاش هل دخلت في مذاقة الملكوت هنا دي لسه بدري الحياة مع الله تحتاج أن تدخل في التأمل وفي إعطاء ربنا أكبر كمية من التفكير وأكبر كمية من المشغولية ربنا يملى عقلك أمور ربنا ربنا تاخد منك وقت وتشعر ان ربنا موجود جواك مش موجود براك هذه الحياة هي ما نريد ان احنا نأخذها بالتفصيل في حياة القديسين وفي حياة رجال الكتاب وفي الحياة مع ربنا عموما لكي نذوق وننظر ما هو أطيب الرب ولكي ندخل في العشق